الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقبل أن أدلف إلى كلامي عن كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه آه كتير من إخواني من التلاميذ عندما أكون حاضرا في خطبة الجمعة ولا أكون خطيبا يهمس في أذني معتذرا أنه هيخطب أنا حاضر بالذات في هذا المسجد فأنا لا يعني أرجو أن يعني يتصور إخواني من طلبتي أن هذا أمر غير حميد بالعكس يعني أنا كل ما أنظر إلى غرسي وإلى زرعي وأراه بعيني لا شك أن المرأة يحمد الله تبارك وتعالى وهذا هو المنتظر يعني كان ينبغي أن هذا الجيل يظهر من قديم احنا ربينا الحمد لله أجيالا يمكن أربعة أجيال في خلال 30 سنة أو خمسة أجيال لم يصمد منهم إلا الواحد وبعد الواحد يعني هذا المسجد اللي بيحضره مثلا هو ممتلئ عن آخره أنا أتمنى أن يخرج عشرة فقط لو خرج عشرة فتلك هي الغنيمة الباردة وأما الباقون فيكفينا أنهم على الطريق أنهم تحت الراية وهذا شيء حميد أن تكون في فسطاط أهل السنة والجماعة وألا تنبز باعتقاد مخالف قبل أن تموت فإن النبز بالاعتقاد المخالف أعظم من هتك العرض مع بشاعة هتك العرض لكن كون المرء يرمى ببدعة قبيحة من هذه البدع المنتشرة بدعة الرفض وبدعة التجهم وإلى آخر الفرق التي ظهرت في هذه الأمة وهي فرق مبتدعة وفرق مقبوحة لا يكون المرء تحت راية واحد منها هذا من أعظم العافية التي ينبغي لأي امرئ أن يحمد الله تبارك وتعالى أنه عافاه منها فأنا الحقيقة أسجل سعادتي وسروري عندما أرى أحد طلبتي أو تلاميذي يخطب وأنا موجود وقديما قال ابن عباس لسعيد رضي الله عنهما لسعيد بن جبير رحمه الله قم تكلم يا سعيد قال يا أبا العباس أتكلم وأنت حاضر قال نعم تخطئ فأسددك لأن المرأة إذا وجد من يسدده لا سيما في حياة مشايخه فهذا من أعظم المنن بدلا من أن هو يعني يحطب فيما يرى ولا يدري أهو على صواب أم لا وأنا أذكر أول ما بدأت أشتغل في سنن النسائي في كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائية أبي عبد الرحمن كتبت مجلدة بخط يدي وصورت منها عدة نسخ وكنت أعطيها لمن أظن فيه الخير والعلم بهذا الفن حتى أستفيد من ملاحظاتهم وكانت أكبر أمنية لي أن يقع هذا الكتاب في يد شيخنا الإمام حسنة الأيام الشيخ الألباني رحمة الله عليه الليلي هو هو إمام الفن وهو صاحب القوس في هذا الزمان وبورك له في عمله وفي حياته حتى صار اسمه يذكر في كل حواشي الكتب تقريبا برغم أن هناك في جنبات الأرض من هم على علم بالحديث بالحديث كالصناعة لكن فيما أرى والله حسيب الشيخ رحمة الله عليه أنه كان يتسنن بالحديث لا يتخذ الحديث الصناعة احنا عندنا مشكلة ان احنا عندنا صنايعية لا نحن لا نريد الصنايعية احنا عايزين نريد رجالا يتسننون بالحديث وقديما أتى عبد الله بن عبد العزيز اللي هو الإمام البغوي البغوي الكبير اللي هو كنيته أبو القاسم من مشايخ الدرقطني وهذه الطبقة يعني وهو لما تلاقيه في الكتب وأنا بقول كان ده لطلبة الحديث يعني ساعات تلاقي في الإسناد ابن بنت منيع ابن بنت منيع هو أبو القاسم البغوي برضه تمام وإذا قال الدارقطني والطبقة بتاعته حدثنا ابن منيع يبقى هو برضه ها بخلاف لو الترمذي قال حدثنا ابن منيع يبقى أحمد اللي هو جد مين جد أبو القاسم ده بقى ما هو نسب إليه كان أحمد بن منيع جد أبي القاسم لأمه تمام معلش أنا بحب الناس دول فساعات تشرد كده وأمزمز كده و... ها أنا بقى يعني بقى بسعد قلبي بذكر هؤلاء فلو شردت كده واتكلمت كلمتين مش عاجبينك عديها يعني تمام فأبو القاسم البغوي رحمة الله عليه ذهب إلى شيخه الإمام أحمد بن حنبل شوف بقى التلامذة والشيوخ حاجة تسر القلب فقال يا أبا عبد الله إني ذاهب إلى فلان فلان ده أحد الشيوخ الكبار يعني اللي هم أصدقاء أحمد بن حنبل أو من الطبقة بتاعته يعني فاكتب لي إليه شفاعة كده منك له عشان لما أعرف أنا جاي من طرفك يقوم إيه يهتم شوية فقام الإمام أحمد كتب له إيه قال قادب إليك رجل يشتغل بالحديث فالبغوي ما, ما عدتش عليه ها تعدى علينا اه يشتغل بالحديث رحت فرحان وطالب جناحين بيشتغل بالحديث احسن ما يشتغل فاعل ولا حاجه فلفت نظره الكلمه دي فقال يا ابا عبد الله هل قلت له قادم اليك رجل صاحب حديث مش مشتغل بالحديث صاحب حديث فقال له ان صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث مش صنايع تفرق صنعة التخريج وأخرجه فلان وترتان وعلان وتباع فلان وخالفه فلان وفلان ده ثقة وفلان ده صدوق دي صنع زي أي صنع صنعة حداد صنعة نجار صنعة طبيب صنعة صيدلي صنع من ضمن الصنعات الصناعات ف الشيخ الألباني أحسبه الله حسيبه كان ممن يتدين بالحديث لذلك بورك له في أثره هذا حد النهارده عمالين يقولوا الألباني الألباني الألباني وما تفتحش حاشية كتاب إلا صححه الألباني ضعفه الألباني على رغم أنف شانئيه اللي برضه المشتغلين بالحديث وماتوا وهم أحياء ماتوا قبل الممات فكان أكبر أمنية لي إن إمام الزمان يطلع على شغلي وبعدين يرمي في وشي لو رماه في وشي يبقى أنا أراجع نفسي بقى يبقى أنا بشتغل أي كلام لو قال بعضه حسن وبعضه ها حلو برضه لو أثنى عليه ده تلك الغنيمة الباردة أفضل مما ورثته عن أبي معناه أنا ما ورثتش غير فدان ونص ها يساووا يساووا كتير برضه ده نص يساوي كتير النهارده رحمة الله على أبي وآبائكم أحياء وأمواتا آمين يا رب فكان عندنا أخ معرفش أنا شردت عن البخاري بس زي بعضه هتستفيدوا برضه إن شاء الله زارني أخ من نابلس اسمه آه، نهاد نهاد كمال وقال لي إن أنا آه، ذاهب إلى الأردن الشيخ الألباني فرجوته أن يحمل هذا الكتاب اللي هو بدأ الجزء الأولاني من بدء الإحسان قلت له أنا يعني نفسي هذا الكتاب يصل إلى الشيخ الألباني وعدني وصدق في وعده جزاه الله خيرا ووصل الكتاب للشيخ بعد حوالي ستة أشهر وأنا شغال مع نفسي وما أعرفش كتاب وصل ولا لا جاءني أخ لا أعرفه شريط كاسيت وقال لي أنا كنت في مجلس الشيخ الألباني وذكرك ركبي استكت في بعضها ذكرني بيه بقى ما هو خلي بالك العلماء الكبار اللي ودي احنا ورثناها عن أئمة الجرح والتعديل لما يقول فلان ليس بثقة وقعه خلاص رحلته في طلب الحديث راحت وسهر الليالي راح والكتابات اللي كتبها والقراطيس مش عارف والحبر والدواء كل ده راح في الأرض لو وقف في وسط في قبال علماء الجرح والتعديل وقالوا ده ليس بثقة ولا ضعيف ولا بتاع يبقى اتخرب بيته راح رأس مال فالعاقل دائما يتجنب مذمة أهل العلم لأن هو إذا ما كانش حاسس بها النهاردة فالمذمة إذا كانت تدون في كتاب ستبقى له على الدهر آه يعني المسألة مش مش سهلة يعني فخفت جدا وقلت له أين الشريط قال لي أنا نسيته في الشنطة كل عايز أمسك زمارة رقبته ولم أتحمل قلت له أنت ساكن فين وركبت وكنت ذاك فقيرا يعني ما أجري السكة بالعافية كان الواحد معايا يعني. جبت الشريط وأنا طول الطريق أقول يعني أليس من نكد الدنيا ما يكونش معاه جهاز كاسيت دلوقتي أسمع وأنا في الأتوبيس ليه مستعجل عايز أعرف ال- ح- حكم عليه بالإعدام ولا ولا قال إيه الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي وأنا كنت شابا يافعا ولا أطمح إطلاقا أن الشيخ الألباني حتى يمرر الاسم على لسانه فالسؤال كان سأله بعض آه، جلسائه في هذا المجلس قال له اذكر لنا أفضل الشروح لكتب السنن الأربعة وأنا الحقيقة لا أنسى عبارته أبدا ذكر آه، شروح لأبي داود وشروح للنسائي للترمذي وابن ماجه وإن كان ما ذكرش في الماجة حاجة لأنه شروح عليه قليلة جدا فلما جاء على ذكر النسائي بقى اللي أنا بشتغل فيه قال أما سنن النسائي فأنا لا أعلم أو لم أطلع على كتاب يفيد في هذه الناحية لكن وصلني أخيرا جزء من بعض المشتغلين بالحديث رضا ها رضا صاحب حديث ولا بتاع رضا مشتغل بالحديث حلو قوي ان الشيخ يقولها كده اسمه حجازي هو سماني ما انا كنتش بقى لسه ما كنتش اللي ركبت الموجه و- واتكنيت وبتاع والكلام ده ها فانا ارى انه كتاب مفيد بالنسبه لما يصنف في هذا الوقت ما تعرفش الكلمه دي كيف كانت بالنسبه لي كانني ولدت من جديد لم أنم ليلتها كتر من عمال أعيد وأسمع وأرجع شريط والكلام ده وبعدين قمت على المكتبة بتاعتي كان عايزة شوية ترتيب ولو إن المكتبة كانت ضعيفة جدا يعني كنت برص كتب جنب الجدار الجدران الأربعة وأنا متصور إنني أحد ال- أصحاب المكتبات يعني فأقوم إيه أرص بقى أجيب الفن على الفن الحديث على الحديث والفقه على الفقه وبتاعه فرحان بنفسي كنت ساكن ذاك في عين شمس في مكان ما فيش فيه آه، كهرباء فكنت شغال بالكلوب عارفين كلوب ابو رتينا ده اه كنت شغال بالكلوب ما كانش الحمد لله ايامها في ازمه جاز ولا حاجه م? فسهرت طول الليل اسمع واقرا اسمع واقرا دي كانت يعني من اعظم المنن عليا اللي خلتني اطلع لفوق واشعر بالثقه في عملي ان مفيش حد بيقيم عملي فانا مش عارف ماشي صح ولا ماشي غلط فمن اكبر المنن ان تلاقي حد في في الفن اللي انت بتشتغل بيه يقول لك احسنت وانت مجيد فالقصد يعني انه المرء اذا خرج من هذا الجمع بضعه اشخاص لكنهم يحسنون هذا الفن وانا لي رغبه كبيره انكم تستمتعوا بكتاب البخاري الكتاب ده متعه أنا والله أقرأ فيه أحيانا أحيانا أقرأ بس عشان أستمتع بترجمة البخاري على الحديث وأقعد أتأمل ده هذا أنا مش عارفش والله اللي بيتكلم عن البخاري ده ماذا يستحق لكن لا يعرف الأهل الفضل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه أعظم مما يراه خلاص احنا الهامش خلص دي كانت حشي على الايه حشي على المحاضرة ندخل بقى في الشغل اه احنا المرة في المرة الماضية ترجمنا ترجمة مختصرة للإمام البخاري على أساس أن أنا ترجمت له كثيرا وفي أوقات متفرقة وإن كنت أتمنى من قلبي أن أنا أترجم له لي لأن بعض الحضور لم يسمع إطلاقا يعني ودائما الجمهور متجدد فينبغي أن نعيد الكلام مرة ومرة ومرة حتى لو كان بعض الموجودين حفظ الكلام ده عن ظهر قلب ليه لأن احنا, احنا الآن نخاطب أهل المسجد ونخاطب الملايين بعد ذلك إذا عرضت هذه المحاضرات في فضائية ولا حاجة يسمعها الملايين ويكون شيئا جديدا بالنسبة لهم لكن في ثنايا الكلام عن كتاب البخاري أكيد هنذكر أشياء تتعلق بالبخاري من من جهة الكتاب. إحنا النهاردة هنعمل س س يعني أتكلم عن مدخل لكتاب البخاري. لما تيجي أنت في الجامع هنا لو معكش المفتاح ما تعرفش تدخل. كل كتاب له مدخل له باب ومفتاح ما عرفتش الباب ولا عرفت المفتاح وفشيت الباب ممكن يكون اسم شرطة تتحط في الحجز ممكن يكون بيت واحد من الكبراء تتاخد في المش عارف ايه لازم تعرف انت داخل فين ومن الذي ستلقاه فكتاب البخاري أو كتاب مسلم أو أي كتاب في الدنيا حتى لو كتاب أنت مألفه لابد أن يكون له مدخل ولذلك أنت بتكتب مقدمة في الأول المقدمة دي مش حاجة لازم تعمل مقدمة عشان كتبت كتاب لا المفترض أنك تقرب مادة الكتاب وموضوع الكتاب في خلال أسطر من خلال أسطر قليلة للقارئ أنت عايز تعرف إذا كان في بني آدم بيفهم ولا ما بيفهمش في الكتب ادخل اي مكتبة مكتبة بيع كتب يعني وراقب كده اللي عمالين يشتروا كتب اذا لقيته فتح الكتاب من اوله اعرف انه جاهل اذا لو فتحه من اخره اعرف انه راجل فاهم ليه لان اخره هو الفهرس فهرس موضوع الكتاب فهشوف انا بقى لما افتح من الفهرس من ورا اقول اه ده اللي انا عايزه او من خلال الايه العناوين التي يضعها المؤلف أو المحقق أو الكتاب ده أنا عايزه لكن أنت هتبتدي بكتاب المحقق يقول لك وسهرت الليالي وجبت المخطوطات وسافرت وعملت وخليت وأرجو أن يكون عملي سديدا مش موضوعنا أنا رايح أشتري كتاب فلازم أبص على فهرس الكتاب الأول ده يدل على أن البني آدم ده فاهم هو عايز إيه تمام فأي كتاب له مدخل لما تروح بقى مثلا في القصر الجمهوري هو مفتاحه زي مفتاح الجامع ممكن تطلع نسخة على مفتاح المسجد لكن ما تعرفش تطلع نسخة على ايه على القصر الجمهوري أول ما تدخل قصر الجمهوري و- وتعرف تدخل يعني الحرس هي- حواليك إيه اللي دخلك هنا وجيت منين ده كان قصر الاتحادية زمان اللي يمشي في رابع شارع ولا تالت شارع جنبه كان بيتاخد تحري مش اللي طلعوا لي عليه ونطوا وكتبوا بالمش عارف سبراي و- والكلام الفوضى العارمة اللي اللي حاصلة ال- في مصر الآن ليه؟ لأنه له حمى وله حرمة ولذلك يعني مع التشبيه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن حمى الله محارمه أي ما أي مكان لملك لازم يبقى له حمى الحمى دي عبارة عن مسافة حوالين القصر دي اسمها الحمى ما تعرفش تدخل في الحمى ده مش فضلا انك تدخل جوه فالبخاري كتابه كالقصر الكبير أول ما تدخل منه وانت لص مش انت يعني وهو لص ما حبش يستخدم تاء الخطاب ولا كاف الخطاب في الكلام لو واحد دخل منه وهو لص لازم على طول الحرس يمسكوه لكن الآن حالنا كما قال الله عز وجل بئر معطلة وقصر مشيد تدخل القصر النهاردة تلاقي مصفصف تلاقي الحرامية هم اللي قاعدين جوه ونصبين خيامهم وقاعدين وتمام التمام والكلام ده يا ابني ايه اللي جابك هنا بيت ابونا خلاص قاعدين في القصر اين اين الحماة فين الحراس مفيش حراس ودي المحنة التي نعانيها الآن كم من الناس يعني معلش أنا سأقول كلمة لوجه الله لا أقصد بها التخذيل ولا أقصد بها لا سين ولا صد ولا لام ولا عين إحنا بنعمل دورات في حفظ الصحيحين صح؟ وانتوا أكيد في الجالسين ناس راحوا برضو الدورات دي اللي حفظوه واللي حفظوا نصه ربعه والدورات دي بعض أهل الخير بينفقوا على الطلبة قاعدين أكلين نايمين شاربين تمام ويصرف مثلا بالخمسمائة ألف والربعمائة ألف وانت نازل وانت طالع خلاص وبعدين الشاب من دول أنا حفظت الصحيحين طيب بعد سنتين بعد سنة بعد ثلاث شهور لو سبت الصحيحين هتعمل ايه ايه اللي بيحصل يعني هذا كان كتاب الله العزيز إذا الواحد ما كانش وراه على طول كده أهو بيتفلت منه هتجيب لي صحيحين باختلاف الألفاظ واختلاف السياق واختلاف م- م- مخرج الحديث الصحابي والكلام ده وبننفق عشرات الألوف لو جبت أنا واحد من هؤلاء اللي حافظين الصحيحين واديت له أي شبهة في الكتاب زي ما احنا هنعرض ال- إن شاء الله تباعا ال- حاجات تتعلق بالبخاري لأن احنا هنتكلم في الم- في المدخل بتاع البخاري عن صحيحه وكيف صنفه وعن شرطه فيه وعن المطاعن الموجهة لهذا الكتاب على سبيل الإجمال لأن ما ما أقدرش أقعد آه، يعني أنا عايز أشرح كتاب العلم وعايز عارف إن كثير من الحاضرين في المسجد يتمنوا أن يستفيدوا يعني مش هقلبها درس لكن غصب عني لازم هيبقى فيه جزء ما أعرفش أتصرف فيه جزء اصطلاحي هخففه بقدر الامكان لكن ما اعرفش اتصرف فيه لازم اذكره تمام فلو اديته اي شبهه على الكتاب اللي هو حافظه ما اعرفش يجاوب ايه اللي استفدناه انا سمعت الشيخ الالباني رحمه الله عليه قال جاء رجل يوما الي وقال ان فلانا يحفظ صحيح البخاري قال له تشرفنا نسخه زادت في السوق ده هذا ليس هضما من ان انا احفظ الكتاب بل انا مش عايز حد يفهمني غلط ان انا بقول آه، لا تفعلوا لكن انا عايز يا جماعه اين حرس الحدود انا بقى بحفظ واحد كتاب من الكتب مش هعرفه قيمه الكتاب اعرفه لو واحد لص متسلل جاء علشان يسرق حاجه من احاديث الكتاب بانه يأولها تأويل غلط او يطعن فيها والكلام ده اعرف ارد عليه واقف عند حده هو ده ده اللي احنا عايزينه ده اللي انا بتكلم فيه من سنوات طويله واللي استرحت عليه بما تعرفون بحرس الحدود فالبخاري كالقلعه العظيمه دخلتها لو في حراس هيفشوك وعلى طول على الكراكون على طول ليه ال- ال- الكراكون ده كان موجود زمان لما كان أهل الديانة هم هم الذين يعني يمتلكون الحظوة في المجتمع مش لاعبي الكرة والممثلين والكلام ده وأهل الديانة مرمين في ال- في الأرض الخراب لا شعبة بن الحجاج رضي الله عنه إمام أهل البصرة مر برجل يحدث بأحاديث مناكير أحاديث منكرة يعني فقال له لتنتهين أو لأستعدين عليك السلطان الشرطة يعني تخيل بقى لو أنت خدت واحد من قفاه كده ورحت اسم الشرطة وتقول له الراجل ده بيحدث بحديث ضعيف تخيل بقى ايه اللي هيحصل لك مش اللي هيحصل له هو يطلع براءة شوف شوف ايام العز عندما كان يمشي العالم بعز الدولة انذاك كانت الديانة منتشرة واعلام الدين بترفرف في كل مكان فأناس كثيرون تسللوا إلى هذا القصر المنيف الذي عز على كثيرين من أهل الذكاء الخارق أن يقتحموا هذا القصر المبتدعة في كل زمان ومكان همهم الأكبر كانوا يسقط صحيح البخاري وكانوا أذكياء وكانوا من واضع الأصول كمان أصول فقه وحديث والكلام ده وحاولوا أنهم يدخلوا على البخاري ما عرفوش ينالوا من البخاري ده أيام الذكاء يعني وأيام التحصيل والكلام ده استعصى عليهم كتاب البخاري يستدير الزمان ويجي النهاردة نشوف فاحنا دلوقتي يا جماعة فتحنا القلعة المنيفة لقينا قاعدين جوه عايزين ننظف بقى عايزين نطلع اللصوص دول واحد واحد ونعرفه ونعرفه هو مين ونعرفه مكانه الحقيقي هي دي محاولة هذا الدرس محاولة ان احنا نطلع الحرامية الاول اللصوص دول ننقيهم ونطلعهم ونعمل جيش حرس حدود يحمي هذا القصر من بره ومن جوه من بره ممكن واحد ينام يغفل بتاع الكلام ده اذا نط جوه السور يلاقي حراس اشداء لا ينامون عندهم نبطشيات 24 ساعه زي القصور الرئاسيه والكلام ده فاحنا دلوقتي عايزين ندخل هذا القصر المنيف ومعانا المفتاح خلاص ايه مفتاح كتاب البخاري اللي انت هتحطه في الباب الأول كده لابد أن تعلم أن أي شيء من العمل تتقرب به إلى الله لابد أن تكون مخلصا فيه أول حاجة وإحنا على الباب كده قبل ما ندخل حتى لا يكون العلم وبالا وحجة على صاحبه في بعض الآثار كانت يعني لا تصح أنه بيعذر الجاهل سبعين مرة أكثر مما يعذر, يعذر العالم جاهل حيؤاخذ أنه لم يتعلم إنما عالم وخالف يبقى هيتاخد مرتين الإمام البخاري نحسبه والله حسيبه ده هذا كلمة إجماع من كل من أرخ عن البخاري بدء الفكرة بدء الفكرة عند البخاري أنه كان يجلس يوما مع أستاذه أمير المؤمنين في الحديث وكان صاحب مذهب في الفقه وهو الإمام إسحاق ابن إبراهيم المعروف بإسحاق ابن راهويه كان هذا الإمام الكبير إسحاق بن راهوي وله مسند زي أحمد هو أحد أقران أحمد وكان على طول يعني الإمام أحمد كان يحبه قال ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون شوف يا أخي النفس هذا النفس الذكي إسحاق ابن راهوي له مسند موجود منه الجزء الرابع في دار الكتب المصرية وطبع هذا الجزء الرابع في حوالي خمس مجلدات مسنده كبير زي مسند أحمد كده وهو جالس في يوم من الأيام مع البخاري وغيره كده قال وددت أن أحدا يصنف لنا كتابا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه قال البخاري فوقع ذلك في قلبي شوف العمل العمل العظيم بيبدأ بفكرة والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى ليه لأن أهل العلم قبل البخاري كانوا يصنفون كتبا ولم يكن التصنيف آنذاك مشهورا إنما كان الواحد بعد واحد كده يجمع له شوية أحاديث في كتاب في موضوع معين مثلا خلاص وبعدين يقرأوا على الطلبة ويبقى ده كتاب إيه الشيخ الفلاني زي سعيد بن أبي عروبة مثلا أحد تلاميذ قتادة آه، كان له كتاب اسمه المناسك و... وكتاب برضه في بعض أبواب الفقه حاجة بسيطة خالص كده وبعدين خلطها أحاديث صحيحة على ضعيفة على مراسيل على معاضيل على أقوال بعد طبق سعيد بن أبي عروبة والربيع بن صبيح والجماعة دول جم الطبقة اللي بعديهم مالك في المدينة وابن جريج في مكة وعبد الله المبارك في خراسان ومعمر بن راشد في اليمن تمام آه، دول مجموعة من العلماء بدأ كل واحد يصنف إيه كتاب من الكتب وكان وكيع برضه له كتاب في الهبة وابن المبارك له كتاب في الهبة برضه أبواب الهبة يذكر حديث حديثين ثلاثة يعني البخاري عندما صنف كتاب الهبة من صحيحه قال في كتاب وكيع ثلاثة أحاديث مسندة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ابن المبارك خمسة وفي كتاب أكثر من خمسمائة كان التصنيف نضج يعني آنذاك وبدأ المتأخر ينظر إلى المتقدم وحاول أنه يعمل إما على مثاله لكن يجود عمله شوية بلاش مراسيل نخليها أحاديث مسندة إيش ضعيف وإيش صحيح ماشي الحال والكلام ده وكان أفضلهم أفضل الطبقة اللي أنا قلتها دي كان مالكا رحمه الله كان مالك رحمه الله أفضل هذه الطبقة عمل الموطأ وبدأ ينقي فيه بقى كان خلطه بأقوال الصحابة وفتاواه الشخصية وبرضه في مراسيل في الموطأ وأحاديث مسندة كثيرة بدأ كل سنة مالك رحمة الله عليه يسقط من الموطأ جملة من جملة من الأحاديث هو مش راضي عنها وذلك تلاقي المواطئات الرواة عن مالك مواطئاتهم تختلف من حيث الكثرة والقلة يعني الموطأ الأخير موطأ يحيى بن يحيى أقل عددا مثلا موطأ محمد بن حسن الشيباني في موطئات كثيرة طبع يعني بعضها زي موطأ جزء من موطأ سويد بن سعيد وابن وهب و... وأحمد بن أبي بكر طبع موطأه بالكامل تختلف إيه كثرة وقلة بسبب مالك كان دايما إيه كان ينقح الكاب بتاعه الإمام البخاري بقى رحمة الله عليه بعد ما شاف المصنفات اللي قدامه دي كلها وإسحاق بن راهويه قال الكلمة دي وقع في قلبه أن يصنف كتابا صحيحا مفيش فيه ضعيف تمام وعضد هذا الفكرة دي ما عايزة زقة ما هو إسحاق قالها لمين لمجموعة من التلامذة لم تستقر فيما نعلم يعني إلا في قلب الإيه البخاري خلاص فانفعل لهذا العمل عضد الفكرة دي بقى كما يقول إبراهيم ابن معقل النسفي أحد تلامذة البخاري يقول قال لي أبو عبد الله يوما أو أنه ما حكاهاش عنه إنما نقلها قال رأيت في النوم إن بيدي منش حاجة زي ما المراح الخوص اللي أنت بتقعد إيه تجيب بها هوا دي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وبيدي منشة كده وإيه وعمال ينش عليه عليه الصلاة والسلام فذهب إلى بعض المعبرين فقال له أنت تذب الكذب عن سنته قال فذلك الذي حدا بي أن أكتب هذا الكتاب يعني جت فكرة وبعدين جت رؤية لأن انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا الإيه إلا المبشرات قال يا رسول الله إيه المبشرات دي قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له دي كلها لا تتكى على الرؤيا لكن مبشرات كل ما يجي لك رؤى ورا بعضها ورا بعضها في معاني معينة دي بتخلي الواحد إيه يستبشر حتى البخاري رحمة الله عليه أنت عارف كل رجل ناجح له الناس بيحقدوا عليه وناس يحسدونه والحسد من أيام آدم عليه السلام وولاده الاثنين ها دب إليكم داء الح... داء الأمم قبلكم اللي هو الحسد والبغضاء فالبخاري كان له حاسدون وكانوا حاقدون فالبخاري كان بيقول إيه كلما تمالأ علي الجهلة أرى من ليلتي نارا عظيمة توقد ثم تطفأ بغير أن ينتفع بها أحد فأتأول قول الله عز وجل كلما, أو كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يشوف لما يتأول هذا هذا التأويل بيخفف الضغط عن الإنسان وممكن يبقى كما قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الإيه؟ من المبشرات. ورأى رؤيا كمان إن إن هو ماشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رجله البخاري يحط رجله مكان رجله. كده وأنت ماشي كده وأنت ماشي. فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تقتفي أثره أنت ماشي وراه ده مع الجو العام اللي كان أيام البخاري وعز الدين و... والسلطان الدين والكلام ده كل ده, ده كله الجو العام حتى مع نشأة البخاري والكلام ده كل هذا ساعد في نضوج هذه الشخصية آه أول ما دخل البخاري نيسابور كان هناك أمن دولي في نيسابور آه وخلي بالك برضو أمن الدولة في أيام الدولة الإسلامية كانت أعتى من أمن الدولة ديت بس بالحق ما كانش حد يقدر يرمش كده كده ولا كده ولا يلعب ولا يهز وسطه ولا الكلام ده على طول المطرقة موجودة فكان كله زي الألف إلا بقى ما خفي أول ما جاء دخل نيسابور كان يعقوب بن عبد الله والي نيسابور البخاري طبعا لما جاي البخاري ده حاجة مش بسيطة جاي وراها لم طب عايز يدي درس قال لك ممنوع ممنوع يدي درس تمام ده البخاري حتى لو كان البخاري فراى عمرو بن زراره واسحاق بن راهوي الشيخ البخاري اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه راحوا لمين ليعقوب بن عبد الله اللي هو ايه والي نيسابور ده قالوا له محمد بن اسماعيل كيف لا يجلس للناس قال اعذرونا شرطنا مع الغرباء ان احنا لا نمكن احد من الجلوس الا من نعرفه صيانه للعقائد ما يجيليش واحد رافضي متشيع مش عارف ايه واسيب له براحته كده يقعد يضل خلق الله زي ما حاصل النهارده اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا بننبه عليه الروافض هيجوا علشان يفكوا لنا ازمه السولار والبنزين ويرموا لنا 6000 6 مليار ولا بتاع الكلام ده وينشرون مذهبهم على حسابنا وده اللي انا ده اللي احنا خايفين منه وطول طول عمرنا واقفين للروافض وانا قلت ايام حزب الله على هذا المنبر ايام حزب الله ما كان بيضرب اسرائيل والدنيا كلها بتقول لحسن نصر الله يا صلاح الدين قم يا صلاح الدين وميت مولود في الإسكندرية آنذاك اتسموا بحسن عشان خاطر حسن نصر الله في هذا الوقت اللي كان فيه بعض إخواننا فتنوا بأن واحد بيأدب إسرائيل بيديلها علق والعرب طبعا مهزومون ونفسهم في أي انتصار شرقانين مش عارفين يعملوا أي حاجة في زمان الهزائم والانبطاح قلت على هذا المنبر دين الروافض دين آخر يخالف دين الإسلام مش ده الدين اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزل به ولا بعثه الله به ولا بعثه الله عز وجل إلى العباد به أبدا دين الروافض حاجة مختلفة لكن احنا مبتلين باللي لا أروا عن الشيعة ولا يعرف حاجة عن الشيعة بل عندهم تفسخ حتى في ذاتهم تفسخ التزامي عندهم تفسخ يطلع يقول لك التقارب ومش تقارب ومش عارفين الكلام ده أنا الحقيقة ب... ب... ب... يعني أناشد الرئيس محمد مرسي ربنا يحفظه ويسدده في هذه المحنة الملمة اللي هو عليها دي أنه يتقي الله تبارك وتعالى ويحذر من هذا وهو وعدنا قبل ذلك عندما التقينا به وعدنا ان هو واخد باله ارجو انه يكون واخد باله وان ما يكونش حد بيلعب من وراه وزير السياحه يروح يعمل وفود وهو منشغل بالحجاره التي تلقى عليه وكل الحاجات بتبرم في ال- في ال- في البير من تحت وهو مش عارف حاجه أرجو أرجو الله المستعان فلما يجي بني آدم في هذا المسجد لا نعرفه ولا نعرف هويته ولا نعرف حقيقته لا نمكنه من المسجد طبعا شيء طبيعي فكيف إذا كانت في عز الدولة ال- الإسلامية آنذاك فقال له شرطنا كده إن أي غريب لا يجلس لحد ما نعرفه فقال له واحد قال البخاري قال له بلغنا ان الامير ده هو قال كيف يجلس ويحدث الناس وهو لا يحسن يصلي فقال البخاري ما اعلم شيئا من ذلك ما اعرفش قال ولا ما قالش لكن اذا خطر بباله يقول كده لا اقوم من مجلسي هذا حتى اسرد له عشرة آلاف حديث في الصلاه تيجي تقول لي مش عارف يصلي وانا مش هقوم الا لما ادي لك 10000 حديث في الصلاه ده يدل على ايه ان راس مال الامام كان كبيرا جدا كل ما يكون راس مال البني ادم كبيرا كل ما يحسن التصرف لو كان ذكيا يعني تخيل النهارده مثال واحد انسان ذكي جدا وممتاز وعبقري كما يقال بلغه اليوم والكلام ده وعايز يعمل آه، مثلا مركبة عايز يعمل يخترع حاجة عظيمة مش عارف الكلام ده بس كل اللي ورثه عن أبوه قراطين الراجل ده لو حب يعمل مصنع لو حب ينفذ ال- الذكاء اللي عنده يعرف ينفذه؟ يعرفش ينفذه ليه؟ ليس عنده رأس مال ببساطة شديدة عبقري لكن ما عندوش رأس مال تخيل واحد عنده مليارات وعبقري وممتاز والكلام ده مش يقدر يعمل مصانع ويجيب احسن المهندسين واحسن العمال واحسن الماكينات والكلام ده بفلوسه ده هيؤثر على جودة عمل ولا لا البخاري كان كده إذا كان رأس مال البخاري 600 ألف حديث ده رأس ماله 600 ألف ما يعرفش ينقي منها من 600 ألف دول 3000 إذا كان بتروح للراجل بتاع البطيخ تقول له اديني بطيخة بس ما تكونش قرع يقول لك دي حمرا شرار مش عرفك والله يا أخي أنا عارف البطيخة الحمرا شرار بتبقى مدورة أو مكعورة عارف خد دي وما تاخدش دي أنا بقى ركبت دماغي لازم آخد دي أروح أطبخ طلعت قرع ها هو عارف إذا كان ده راجل البطيخة لا لا لا, لا زرعها ولا كان خلاص من كتر ما مر عليه خلاص دي بقت صنعة تمام يقول لك دي تمشي ولا تمشي الطماطم دي حلوة ولا لا وما دقهاش الخيار ده حلو ولا لا وما دقوش الفاكهة دي وحش من جوه برغم انها جلدتها حلوة وماسكة لك لا عايمة مية من جوه هو يعرفها بالنظر مش ممكن يمسكها ولا زي ما احنا زمان لما كنا عشان نعرف البطيخ حمرا شراله احطها جنب ودني شش، كده وطبعا كل واحد وقوته ها يعني في واحد ممكن ي- في عصا كده كل واحد وقوته ويعرف اذا كانت حمرا ولا مش حمرا لما يكون الناس في صناعتهم عارفين وانت تقر لهم وتقول له اهل التخصص واحترم التخصص تيجوا على الامام الكبير العظيم ده اهو ولما يجي يتكلم في تخصصه تقول له انت مش فاهم والله حاجة عجيبة فهو البخاري رأس ماله 600 ألف حديث مش قاعد ينقي اللي يعجبه لا وضع له شرطا في الكتاب احنا قلنا الأول بداية البخاري فكرة تصنيف الكتاب كانت فكرته جاية منين خلاص عزم البخاري إذن رحمة الله عليه على أن يصنف كتابا دايما أول عمل مبتدأ العادة لابد أن يكون ناقصا وتعتريه الإيه؟ يعتريه العوار من أماكن شتى. واحد بيألف لأول مرة وذلك تجد المؤلفات في الكتب في الفنون لأول مرة أول واحد بيألف في فن معين تلاقيه ناقص كتير. يعني في علم الحديث عندنا مثلا آه لما تشوف كتاب علوم الحديث للحاكم برغم انه نفيس وجميل ناقص كتير كتاب الرمى هرم- الرمى هرمزي محدث الفاصل برضو ايه ناقصه كتير كل واحد يجي يضع لبنة على الجدار ويمشي اهم حاجة ما يجيش واحد يهد انما واحد يلاقي اللبنة معوجة ويقول له والله احنا عايزين نعدلها او نشطفها بحيث تبقى متسقة مع البناء ما يجيش ياخدها ويرميها ورا لا متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه لا كانوا متعاونين متعاونين في بناء مجد هذه الأمة الشامخ طوبة ورا طوبة ونشطف ونعمل ونشطف وبتاع والكلام ده لحد ما إيه البناء اكتمل وبقى جميل فالبخاري أول واحد بعد مالك برغم أن تجربة الإمام مالك ما كانتش تجربة يعني واضحة جدا لكن أعتقد أن البخاري استفاد منها لكن قال لك أنا عايز أختار بقى من 600 ألف دول أختار 2000 3000 2000 وكسر يعني تخليها 3000 بغير المكرر هو الحديث ال- كتاب البخاري 7535 حديثا بالمكرر كرر الحديث لكن الحد- الحديث بدون تكرار دخل تقريبا على 3000 يعني 2000 وكسر اتفقنا البخاري في غاية الذكاء ولا لا ها رأس ماله كبير ولا لا أهل أن يدخل ويحسن ويجيد والناس يقول الله الله ولا لا جميل لما دخل البخاري على الرأس مال الكبير ده حب يعمل له شرط يقول لك أنا إيه أعمل لنفسي شرط كده في الكتاب لا أخالفه أعتقد أن هذا الشرط ظل مع الإمام كثيرا لحد ما استقام له ما أراد برغم أنه ما كتبش بإيده أنا اشترطت إيه أتعب من خلفه الحد ما عرفه هو يقصد إيه صنفه على أي جهة يا ريته كان قال زي مسلم ما عمل في مقدمة الصحيح بتاعه لكن البخاري ما عملش حاجة من دي خالص غاب البخاري يا جماعة يألف في الكتاب ده 16 سنة ليه كتاب صار للناس إماما وكان يقال يعني اتقي صاحب الكتاب الواحد البخاري ملوش كتاب واحد وخلي له كتب كتيرة اتقي صاحب الكتاب الواحد ليه لأنه قاعد يحنتف فيه ويروح ويجي وبص عليه وقول لفلان بص لي فيه وفلان بص لي فيه فاعرف انك عشان تتعقبه هتتعب قوي هتغلط عليه انما لما يكون واحد عنده اسهال كتب كل شهر يطلع لي جزء وكل شهر يطلع لي كتابين وبتاع قص والزق يا واد كل المساله ماكينه تصوير كل المساله ماكينه تصوير الشغل اللي انا بشوفه يا اخوان خطوات الشيطان هات المش عارف إيه بتاع الطريق الى الجنه إيه مجلدين طب انت يعني انا عايز افهم ايه اللي انت قدمته العلم هو التحرير لازم تقدم حاجة ده حاجة حاجة جديدة واخد بالك ده يقص ويلزق يقص ويلزق يقص ويلزق في خلال أنا أعرف واحد دكتور ساب الدكتورة وساب العيادة وقفلها واشتغل في التحقيق تحقيق الكتب لأنه بيجيب له أكتر وبعدين بقى بيشتغل بالباطن يشتغل بالباطن يعني يجيب شوية زعاربة كده ويقول لهم ايه اشت- اشتغل يا ابني انت هو بالح- بال- بالطريقة الفلانية كذا كذا كذا كذا وينزل كتب الكتاب مجلدين وثلاثة وأربعة تيجي أنت تقرأ ك- كطالب علم ولا كعالم ولا الكلام ده تشوف الأمرين عشان تعدل كلمة تعدل كلمة واحدة مصحفة وأنت عارف التصحيح هو سوف التصحيف سوس الكتب ليس أضر على الكتب من التصحيف أكبر مصيبة إن يبقى الكتاب فيه تصحيف يعني يعني ح- بي- بينسبوا لحمزة زيات وإن كنت أنا أشك في نسبة هذا الكلام له حمزة بن حبيب أحد تلامذة الأعمش والطبقة دي أو لا مش أحد تلامذة الأعمش ده هو من طبقة الأعمش حمزة بن حبيب الزيات لا صاحب قراءة حمزة المشهورة آه بدأ يقرأ من الصحف كما تقول الرواية وأنا بقول لكم أنا أستبعدها يعني بحسي الحديثي كتر ما اشتغلت في البتاع بقيت صنايعي برضه يعني مش الواحد لحيته شابت آه بيقرأ في المصحف لوحده كده وكان دايما المصحف يلقن قديما لازم تقرأ على شيخه كده فقرأ ألف لام ميم ذلك الإيه الكتاب لا زيت فيه ما كان زمان لا بيكتبوا نقط ولا كما كانوا يعجمون الكلام ما تعرفش النقطة فين ره كده ونبرتين انت بقى حط النقط براحتك على مزاجك بقى لا زيت فيه فقال له ايه قم واطلب الايه القرآن على شيخ فانتشرت الحكاية فقال لك حمزة الزيات لأني لا فعلت زيات ولا زيت ولا الكلام ده تصحيف أخطر حاجة في الكتب أنا أذكر إن أنا بعد ما تزوجت بيوم اشتريت كتاب الكامل لابن عدي طبعة الأولى إن نشرتها دار الفكر في بيروت الكتاب ده ما تعرفش قد ايه لما مسكته ما كنتش مصدق ان انا ماسك الكامل لابن عدي اطلاقا بعد ما اشتغلت فيه شوف كان في أيام وساعات كثيرة أنفقها عشان أصلح اسم غلط اسم غلط ومن طريف ما وقع لي ولا أنساها إطلاقا لأنها خدت مني يوم كامل سحابة نهار ونص الليل وأنا بدور على اسم واحد لقيت في ال في, ال في السند عنتر ابن القاسم جبت كتب الرجال كلها اللي عندي أدور على عنتر مفيش لا عنتر لا شايل سيف ولا نايم حد وانا مستغرب والاسناد واقف على ده مش عارف اقول الاسناد صحيح ولا ضعيف ولا عارف اقول ده خالف فلان ولا خالف علان واقف كده اهو مبلل كده وبعدين بعد مده كده لقيت اسناد في كتاب يعني اتاري عنتر ده طلع عبثر مش عنتر عبثر عبثر ابن القاسم أحد الرعن الأعمش واخد بالك تخيل بقى مثلا لو أنا مش هتحرى شوية بتاع قلت عنتر مجهول مجهول حكمت على الإسناد بالإيه؟ بالضعف على طول وعبثر ده ثقة فشوف بقى فضلا عن عبد الله وعبيد الله أهي يه زيادة وانت عارف زمان ما كانوش بيحطوا نقط فانت وبختك بقى فلازم انك تدرس الكتب وتعرف الخطوط والكلام ده وده لان لم يكن هناك اعجام قديما لم يكن هناك اعجام قديما اعتقد ان احنا كده كفايه النهارده ونكمل ها الجمعه القادمه ان شاء الله احنا سنواصل تباعا انا بس هقول لكم ما تزهقوش ولا تستطولوا المده ولا تقولوا احنا فين وفين هنخلص تمام اذا هبت ريحك فاغتنمها كل مره لان انا نفسي المره دي بعد ما السنتين ثوره وانا قاعد في حالي كده عمال اتامل الخلق واشوف الامه رايحه على فين يعني لم يضع سكوتي هدرا صار عندي تجربه ارجو ان كل ما نتكلم شويه نحط حته منها يعني ف بعد هذا الطول يعني والمدة التي يعني سكت فيها في أشياء كبيرة جدا وتتعلق حتى بكتاب البخاري ما كنت أعلمها ولا أدريها لحد ما كانت تجي لي رسائل وجي لي كتب والكلام ده فهذا الكتاب الجليل إن شاء الله أنا سأجعل كتاب العلم مفتاحا لهذا الكتاب بحيث أنك أنت لو دخلت على أي كتاب من كتب البخاري هيكون معك المفتاح لأن هو عبارة عن قصر قصر منيف بداخله غرف الغرف دي هي عدد كتب الايه البخاري وطبعا كل كتاب عن كتاب له ميزة سنذكر إن شاء الله تباعا هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم